ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم مكارم الأخلاق وعلى درب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسير الحمد لله الحمد لله العزيز الغفور لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور اللهم اجبر كسرنا جميعا يا رب ويجبر المكسور سبحانه وتعالى نحمده حمد القانع الشكور ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا وأن ينور قلوبنا والقبور سبحانك رب وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور فلولا الأعمى ما اعتبر البصير لولا الأعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور ولولا السقيم ما شكر السليم ولولا السفه ما مدح للعقل حضور ولولا القحط ما طلب الرخاء ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور ولولا الفسق ما كان ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور ولولا الكبح ما مدح الجمال ولولا الحمائم ما توحشت الصقور ولولا النقص ما عرف الكمال ولولا الجبن ما انتصر الجسور خلي بالك ولولا الطمع ما رجونا ولولا الخوف ما انتهينا ولولا الله والله ما اهتدينا وإلى الله ترجع الإيه الأمور وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بدر البدور كامل النور ما أنت لازم هتصلي على النبي اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور ده مين؟ لا صلي عليه احنا النهاردة هنعمل لنفسنا عداد عشان نخرج بمكسب كبير جدا ألا وهو الصلاة على رسول الله المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور اسمع يا اللي بتسمع واعقل يا اللي عاوز تعقل المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور المزمل بالفضيلة المدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور ما كان صخابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل أو الثبور ما هددش الناس ما كان صخابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل أو الثبور ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق أنا متأكد أنك بتصلي على النبي محمد كامل النور ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ولا صفق من أجله مأجور ما مشت أمامه الحراس ولا دقت من أجله الأجراس ولا تغنت لأمجاده الصبايا الحور ما هيأت له الوسائد وما مدت من أجله الموائد ولا امتلأت بألوان طعامه القدور يا ريت كل اللي بيسمعنا ويشاهدنا يصلي على النبي محمد بدر البذور ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وركز أنا بقول خير الهدي هدي محمد ولم أقل سيدنا محمد لأن نقل لحديث رسول الله إن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بقول الله وسنة رسول الله ومن شذ ومن مال ومن شطن ومن حاد ومن شذ شذ في النار عياذا بالله أسأل الله لي ولكم جميعا العفو والعافية قولوا آمين آمين يا رب العالمين النهاردة موضوعنا على طريق مكارم الأخلاق أفضل طريق على الإطلاق ولما لا وهو خلف الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلي بالكم لن يفتح باب ولن يستفتح طريق إلا خلف الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام أقول هذا الكلام لنفسي لكل مسلم ولغير المسلم أتذكر هذه العبارة من قبل أن نبدأ المسير على طريق النبي الذي حدده الحبيب محمد أنا قلت اسم النبي في ناس بتصلي اللهم صل على رسول الله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حصر وقصر اسمع بقى لن يفتح الباب ولن يستفتح الطريق إلا خلف النبي محمد طب دول بي بيعبدوا كذا ودول بيعبدوا كذا ودول ما بيؤمنوش بالنبي وده بيؤمن بفلان وعلان الطريق مش هيتفتح والباب مش هيستفتح إلا من خلال النبي الكلام ده ازاي أنا هضرب مثال بالعقل الأول قبل ما نتكلم في النقل وكسبنا صلاة النبي شفت أنا بقولها ازاي بمنتهى السعادة والفرحة والسرور كسبنا صلاة النبي فعلا ليس كما يقولها بعض السفهاء الذين على المصطفى وهم في الأصل يعتبرون أنفسهم من أتباعه تجد إذا لقيت رجل من الرجال يتشاجر مع أخيه يتخانقوا هما الاثنين أنا مش قايل لك تعالى بالأمس آه جيت لك يا أخويا عملت إيه اديتك الحاجة الفلانية كسبنا يا أخويا صلاة النبي وهو يستهين باللفظ كأنه ما كسب شيئا كأنه ما خرج بشيء من المكاسب لكنني أقول فعلا كل الخير في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نضرب المثال العقلي وهو يوافق النقل أيضا جلس ثلاثة ممن يمثلون الأديان مجازا وإن الدين عند الله الإسلام مع الخديوي منهم بطريرك يهودي حاخام يهودي وبطريرك نصراني وإمام مسلم فقال الخديوي كلكم يدعي أنه هو الذي يدخل الجنة هو وأتباعه كل واحد بيقول أنا اللي هروح الجنة أنا مش عارف مين فيكم الصح أنتوا الثلاثة قدامي تمثلون الأديان الثلاثة على حسب قول هذا الرجل فمن فيكم سيدخل الجنة فقال الحاخام اليهودي فليتكلم البطريرك أولا خلي بالك بس من الحتة دي خدها حكمة سيب الناس يتكلموا قدامك في القضايا وما تكون قاعد في جلسة سيبهم اجمع المعلومة من هنا ومن هنا ومن هنا لو انت جمعت المعلومات وعدتها تاني وزودت كلمة يبقى انت اللي طببت الكفة حكمة ما تتعجلش الأمر فقال الحاقام اليهودي فليتكلم البطريرك أولا ذكاء فقال البطريرك فليتكلم الإمام أولا فقال الإمام نعم أتكلم فصاحب الحق ما يحدفش على الناس نتكلم احنا أصحاب حق قال اسمع يا خديوي قال عاوز ايه قال له بصراحة كده أنا مش فاضي قال له ازاي لابد انك تثبت انك تروح الجنة انت والأتباع انت بمن يؤمنون بالنبي محمد برضه مش هنصلي على النبي اللهم صل على رسول الله قال له أنا عندي طلابي مستنيني في الأزهر بروح أدرس لهم قال له يعني ايه قال له هقول لكم قاعدة وقانون امشوا عليه على مجلكم قال له ايه هو قال إن كان الحاخام اليهودي هو الذي سيدخل الجنة هو وأتباعه لأنهم يؤمنون بموسى فنحن سندخل الجنة لأننا نؤمن بموسى وإن كان البطريرك هو الذي سيدخل الجنة هو وأتباعه لأنهم يؤمنون بعيسى فنحن سندخل معهم لأننا نؤمن بعيسى وإن كنا نحن الذين سندخل الجنة لأننا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلن يدخلها هذا ولا ذاك لأنهم لا يؤمنون برسول الله محمد صلى على النبي أحسن لك اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد تعال حبيبي نكسب صلاة النبي لو في عداد بيعد النهاردة يا سلام والله الذي رفع السماء بلا عمد لو كسبنا صلاة حقيقية وقبلها الله هتكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة ايه اللي هكسبه من صلاة النبي الاول ايه الصيغة الصحيحة للصلاة على رسول الله انك تقول كما جاء في البخاري ومسلم حديث متفق عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم طيب طب إيه حكاية السلام وإذا قرن الصلاة بالسلام اشتمل الخير وجمع الأمر كما قال محمد ابن عثيمين اللهم ارحمنا وإياهم جميعا يا رب العالمين إذا المسألة أيها الأحبة في صيغ صحيحة وردت في البخاري ومسلم وفي بعض الناس بتصلي على النبي محمد بصيغ صحيحة أيضا وافق عليها العلماء وليس على سبيل الأهواء لكنها حقيقية لها سند عندنا لن أتحدث عن الصيغ كلها لكنني أقول بعض الناس ابتدعوا بعض الصلوات التي لا تليق بحق سيد البرية وحبيب رب الأرض والسماوات يقولونها بدعة وضلالة وكل ضلالة في النار ومن كذب على النبي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يجهز نفسه لمقعد في جهنم هي ناقصة فهي كلها نار فأسأل الله العفو والعافية تعالوا نشوف بقى كده الأول هنستفيد إيه من الصلاة على النبي برضو الناس عاوزة تنسى اللهم صل على رسول الله أتحدى مش تحدي المجادل إنما تحدي المحب لكم جميعا إن إحنا ما نصليش على النبي إلا دي خاصة اللي بيسمعنا وبيشاهدنا ليه هصلي على النبي لأنك هتحسب مؤمن ألم تسمع كلام الله اسمع كده الله يكرمك قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي الصلاة من الله ثناء الصلاة من الله فضل ورفعة الصلاة من الله اجمع في الخير كله الصلاة من الله على نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا النداء من مين احسب نفسك مؤمن بقى احسبي نفسك مؤمنة يا أختي وإحنا إن شاء الله مؤمنين ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا اللي مش هيصلي ما دخلش نفسه تحت النداء ادخل تحت النداء فإن بصلاتك على النبي طاعة لرب الأرض والسماء وموافقة لصلاة الملائكة وصلاة رب العالمين فأنت بذلك قد حسبت نفسك مؤمنا وإن شاء الله أنا وأنت على الإيمان فمن صلى أطاع أمر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي كم مرة صليت وانت قاعد دلوقتي كتير إن شاء الله اللهم صل على رسول الله يبقى أول شيء من الفوائد أنك تطيع أمر الله وتدخل في زمرة المؤمنين وأسأل الله أن نكون منهم بحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفايدة الثانية كما جاء من حديث عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ما رأيك حبيبك النبي بيقول لك سل الله لي الوسيلة بعد الصلاة عليه بعد آذان تسمعه تكرر خلف المؤذن ثم تصلي فأنت بصلاتك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الله جل وعلا الوسيلة ومن سأل الوسيلة لرسول الله بإذن الله وجبت له الشفاعة وحلت له الشفاعة يا اللي انت عاوز الشفاعة صلي على النبي محمد بعض الناس بدأت تصلي أصل الشفاعة هتبقى في يوم عصيب أسأل الله لي ولكم العفو والعافية قال الله جل وعلا عن هذا اليوم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما يومئذ لا تنفع الشفاعة اسمع يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا فمين بقى تحق وتحل في حقه الشفاعة اللي سمع اسم النبي وما صلاش عليه أو اللي يجي واحد يكلمه يقول له كسبنا صلاة النبي يا أخويا اللي بيقولها كده سفيه اللي بيقولها كده خاسر فعلا أنا وانت كسبنا صلاة النبي ولو ما كانتش صلاة النبي مكسب يبقى نكسب ازاي حتى لقيت في مسلسل من المسلسلات العربية في دولة إسلامية مسمين واحد اسمه الصلاة على النبي ويجي واحد يقول الله يخرب بيتك يا فلان ويستهين ويستهزئه اسمع أقسم بالله هو على خطر عظيم إن قصد كفر وإن لم يقصد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون نداء النبي مش زي أي نداء أي حد والرسول صلى الله عليه وسلم مش زي أي حد يا اللي انت عاوز شفاعة صلي على النبي محمد والتمس وسر على طريق الطاعة طيب من ضمن الفوائد للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الطبراني في الكبير وحسن هذا الحديث الألباني من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا خلي بالك المسألة هنا من كلام النبي محمد من صلى الصلاة على النبي صلى الله عليه بها عشرا وازاي ما نصليش على النبي ازاي وأنت كلما سمعت اسم رسول الله أعتقد على كل مسلم ألا يترك الصلاة على رسول الله فهو بلا شك حبيب الرحمن وهو بلا شك أفضل خلق الله على الإطلاق لا أقول هو أفضل واحد في 6 أكتوبر ولا أقول هو أفضل واحد في مصر ولا أقول هو أفضل واحد في السعودية ولا أقول هو أفضل واحد في العالم الآن ولا أقول هو أفضل واحد من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة نعم هو أفضل رجل على الإطلاق من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة اللهم صل على سيدنا محمد معنا فاصل ثم نواصل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا أحبتي عدنا إليكم مرة أخرى ونكسب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة الكرام كنا أن مكسب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحصل على الشفاعة بإذن الله إذا صلينا عليه خلف المؤذن إذا أذن كنا مثل ما يقول كما جاء في الحديث المتفق عليه مسلم والبخاري ثم بعد ذلك أيها الأحبة كنا أن من ثمرات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أننا نطيع أمر الله سبحانه ثم بعد ذلك من ثمرات الصلاة عليه أننا نصلي مرة على رسول الله يصلي الله جل وعلا علينا عشر مرات تخيل فصلاة الله علينا رحمة وحط من السيئات ورفع في الدرجات وصلاح في الأحوال وبركات في العمر والرزق والأموال والولد مين هيصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المرسل الصحيح صحيح الإسناد طبعا حديث مرسل صحيح الإسناد كما قال الإمام الألباني أنه دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا أجعل ثلث دعائي لك قال إن شئت فافعل فقال ألا أجعل ثلثي دعائي لك قال إن شئت فافعل ثم قال ألا أجعل كل دعائي لك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة اسمع بصلاة على النبي محمد يفرج همك ايه رأيك ايه ده محدش عاوز ربنا يفرج همه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب من ضمن الثمرات للصلاة على النبي محمد أنها سبب في استجابة الدعاء فمن دعا ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام خلي بالك فقد عجل فقد عجل لأن المفروض يصلي على النبي محمد من آداب الدعاء هذا الأمر أيها الأحبة في حديث رواه أبو داود والترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أو سمع رجلا يدعو الله جل وعلا ولم يصلي على رسول الله ولم يحمد الله فقال النبي عجل هذا يعني تلاقي واحد كده من عدم فقه من يدعو يجي مثلا يدعي في دعاء الكنوت مثلا يوم يدخل على طول اللهم اهدنا في من هديت انت داخل على طول يا أخي اثنى على الله الأول الحمد لله ثم تصلي على رسول الله فالحمد لله بإذن الله مقبولة والصلاة على رسول, رسول الله مقبولة فإذا ختمت أيضا بالصلاة على رسول الله والحمد لله دعوت دعاءك بين مقبولين فإن الحيي الكريم يستحي أن يرد بين المقبولين فتدعي ربنا سبحانه أيها الأحبة الكرام إذا استجابة الدعاء من ضمن أسباب الاستجابة إنك تصلي على النبي واحنا بننسى لما نقول يا رب نصلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد طب لو انت بتدعي ونسيت تقول يا رب انا عاوز شيء شخصي ما هو شخصي برضه لو انت قلت مثلا اللهم صل على سيدنا محمد او اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واحد يقول لي انت دايما بتقول سيدنا احيانا هل يجوز ذلك في الصلاه لا يجوز ما ينفعش ليه لان النبي محمد حبيبي وحبيبك بيصلي زينا لله فهل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مثلا في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد ينفع أضرب لك مثال وبعد ما أضرب المثال ننسى الشخصيات أنا لو دخلت على حاكم من الحكام أو أمير من الأمراء وبدأت أفخم في نفسي أقول أنا فضيلة الشيخ العلامة الجهبز مش عارف إيه إيه ده لا يجوز مطلقا بل لابد من التواضع وأنزل الناس منازلهم ننسى المثال ونرجع لحبيبنا أو نعود لحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلى النبي في صلاته في التشهد لا يقول إلا اللهم صل على محمد هل ينفع الواحد يقول اللهم صل على سيدنا محمد ما ينفعش لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني إيه أصلي فلازم تصلي زي النبي أنت ليه ما بتصليش على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم طيب في أيضا فائدة من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فائدة عظيمة أنها صلة رحم لرسول الله وهذا الكلام من حديث النسائي والحاكم وغيره ورجال الحديث الثقات كما قال الألباني إن لله سبحانه وتعالى ملائكة سياحين ملائكة بالطوف ملائكة سياح يعني إيه بتسيح في الأرض يبلغونني من أمة السلام ده حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يعني يكونوا معانا دلوقتي وبرضه مش عايزين نصلي ما تصلي على النبي محمد اللهم صل على سيدنا محمد وحبايبي طبعا اللي في الاستوديو ما ينسوش يصلوا على النبي محمد لأن في ملائكة خلي بالكم ممكن يكون الحاج محمود مشي بس في ملائكة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني الصلاة أو أو يبلغونني السلام من أمتي طيب إذا الصلاة على النبي صلة رحم بينك وبين رسول الله حد يقطع صلة الرحم بينه وبين الحبيب المصطفى ده أنت لو في داعية من الدعاة الكبار ما بتقدرش يمر عليك أيام إلا ما تذكرهم بالخير يعني إلا إذا الواحد نسي بقى خلي بالك لكن شوف اللي علم هؤلاء ومن أجله صلى الله عليه وسلم تحب كل من يسير على منهجه حتى لو اختلف معاك للحظة من اللحظات ادخل تاني للصلاة على النبي محمد اوعى حد ينسى نرفع الدرجات ده مش احنا اللي هنرفع احنا بناخد الأسباب لكن الله يرفعنا بالصلاة على رسول الله في حديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وحط عنه عشر خطايا ورفع له عشر درجات الكلام ده كلام النبي يعني تصلي على النبي ربنا يصلي عليك عشرة ويحط عنك من الخطايا عشرة ويرفعك من الدرجات عشرة انت مش عايز ترفع نفسك ليه ده احنا كنا بنفرح بستي وستك وجدتي وجدتك او امي وامك لما يقولنا روح الهي ربنا يعلي مراتبك انت ما ترفع درجاتك اللهم صل على سيدنا محمد صل يا حبيبي اقول لك على حاجة صل على الحبيب قلبك يطيب صدقني والله هيطيب بس بجد صل بجد وحب الصلاة على النبي محمد ادخل تاني ترفع درجات إنه من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من نطاق الذم يعني إيه؟ يعني هو ممدوح عند الله وعند الملائكة وعند رسول الله محمد كيف ذلك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صححه الألباني قال وطبعا الحديث صحيح في الترمذي لكنه الألباني قال حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف عبد ركز بس يعني مستقبح ومذلول وفاشل ده حديث أبي هريرة رغم أنف عبد سمع اسمي فلم يصلي عليه أو ذكرت عنده فلم يصلي عليه لسه برضه بنقول ومحدش عاوز يصلي اللهم صل على سيدنا محمد ادخل على الفائدة اللي بعد كده انت هتصبح كريم من غير ما تدفع ولا مليم الكلام ده جاء أيضا في سنن النسائي والترمذي وصحيح الألباني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بقول لك طلع فلوس هتزعل ولو بقول لك هات حاجة من اللي عندك هتخبي يا اللي, ترح... يا اللي اتحرمت من الكرم وعاوز تبقى كريم من غير ما تدفع ولا مليم هتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخل ده النبي بيقول كده بخل كل البخل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي بخل كل البخل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وفي لفظ آخر كفى بالمرء بخلا أن يسمع اسمي فلم يصلي عليه إيه البخل ده مش منكم طبعا أنا عارف إن أنتوا بتصلي على النبي صلى على النبي عربي اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا مش شايفك طبعا فائدة أخرى أيها الأحبة في الصلاة على رسول الله مين عاوز يروح الجنة كلنا عاوز يروح الجنة ايه رأيك في الفايدة اللي جاية دي حديث النبي محمد برضو الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت عاوز طريق النبي مش احنا على مكارم الأخلاق على طريق حبيبنا ممكن وانت ماشي على الطريق طوبة تعطلك تروح واقع او الاشارة تيجي تعطلك والقطر يمشي ويسيبك الناس رايحة الجنة تمشي معاهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اللهم اجعلني وإياكم منهم اسمع بقى من نسي الصلاة علي ده كلام النبي طبعا من نسي الصلاة علي خطأ طريق الجنة صحيح الألباني من نسي الصلاة علي واحد يقول لي بس أنا نسيت مرة يا شيخ على طول يعني من نسي الصلاة علي خطأ طريق الجنة يعني أنا بقول لك روح الحتة ديت هتوصل إن شاء الله للإسماعيلية وانت ماشي خدت طريق غير اللي أنا قايل لك عليه السلام عليك يا شيخ الحمد لله أنا قربت من الإسماعيلية أنت فين أنا في السودان ليه ما أنت اللي خدت غلط أنت اللي خدت غلط ولله المثل الأعلى فأسأل الله جل وعلا لأهل السودان أن يكونوا من أهل الجنة وأهل الإسماعيلية وجميع المحافظات أن يكونوا من أهل الجنة لكني أقول النبي حدد لك المعالم والطريق مكارم الأخلاق كيف يكون للمسلم مكارم في الأخلاق وهو لا يحسن الصلاة على رسول الله ونلاقي بعض الناس يتمايلون وتكلمون بشيء لا يليق مع رسول الله اسم حديث النبي خطير والله من نسي الصلاة علي خطأ طريق الجنة وبرضه في حاجة كم من مرة قعدت انت وزمايلك واتكلمتم في الدنيا او اتكلمتوا في الاخرة وسقط منكم بعض السقطات بكلام تحاسب عليه وانا احاسب عليه حتى لو كان المجلس كله خير احنا قاعدين اهو بنقول كلام طيب دائما ختام كل مجلس انك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك طبعا المجلس الذي لا يصلى فيه على رسول الله يكون على العبد ترى يوم القيامة الكلام ده برضه من حديث أبي هريرة والحديث أخرجه الترمذي وحسنه أبو داود كل مجلس ما تصليش فيه على النبي يبقى ترى يوم القيامة حج علينا اوعى تنسى تصلي على النبي محمد في مواضع المفروض ان احنا نكثر فيها بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام بسرعة كده من ضمنها قبل الدعاء ما تنساش وانت بتدعي تحمد الله ثم تصلي على رسول الله لان الدعاء محجوب ده ورد هذا الامر في حديث رواه الطبراني في الاوسط ورجال الحديث ثقات يعني انا انا عاوز اقول لك فإن بحثنا في طرق أخرى الحديث فوجدنا فيه شيئا إلا اسمع الدعاء محجوب إن لم تصلي على رسول الله أنت هتخسر إيه لأن في الأصل هذا الكلام يسنده أحاديث صحيحة صريحة فالدعاء محجوب إن لم تصلي على رسول الله واحد يقول لي يا أخي فإن صليت ارتفع وأنت أكيد هتصلي في يوم من الأيام اللهم صل على سيدنا محمد يبقى الصلاة على النبي محمد عند الدعاء والصلاة على النبي محمد عند سماع اسمه أنا قلت النبي محمد مين صلى اللهم صل على سيدنا محمد والصلاة على النبي محمد في بدايات الخطب فكل خطبة لا تبدأ بحمد الله فهي خطبة بكراء وكل خطبة لا تبدأ بتوحيد الله فهي خطبة شوهاء وكل خطبة لا يكون فيها الصلاة على رسول الله فهي خطبة جذماء وكل مجلس لا يذكر فيه الله ويصلى على رسول الله يبقى توحد وتصلي على حبيبك النبي محمد اللهم صل على سيدنا محمد الإكثار من الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلة الجمعة برضو الحديث ده أخرجه أحمد وغيره أكثروا من الصلاة عليه في يوم الجمعة خلي بالك أن صلاتنا بتعرض على حبيبنا النبي يا اسمك يذكر أمام النبي محمد أيمن صيدح بيصلي عليك إيه الكمال إيه, إيه الجمال ده فلان فلان بيصلي عليك ده فلان فلان طنش ده فلان فلان سفيه واقف في البياعة في قلب السوق عمال يقول باستهزاء ويضحك مع النساء ويقول مش عارف الطماطم بالصلاة على النبي أخشى عليك أن يكون مصيرك حيث لا تدري وجهنم تنتظر من يستهين أو يسخر من أي شيء يمس رسول الله اوعى تقرب من النبي محمد ليس كأي أحد اللهم صل على سيدنا محمد أيها الأحبة الكرام إن من المواضع التي يصلى فيها على الحبيب النبي لما تدخل المسجد تدخل وتصلي على رسول الله ثم تدعو دعاء الدخول في المسجد والصلاة على رسول الله أيضا من ضمن المواضع التي يصلى فيها على رسول الله في التشهد التشهد في الصلاة ومن ضمن الصلاة على رسول الله أيضا لما تصلي على المتوفى الميت وانت واقف صلاة الميت صلاة الجنازة بتكبر تكبيرة الإحرام ثم تقرأ الفاتحة ثم تكبر وتصلي على النبي محمد خلي بالك مفيش فيها سجود ولا ركوع من ضمن الحكم يعني سجود والركوع أصل ممكن لو احنا بنسجد ونركع وقدامنا واحد من الناس اللي بنخاف منهم اه يفضل واحد ساجد مش عاوز يقوم خلاص ما هو مات ايه هت- هتعمل ايه لكنه برضه ربنا سبحانه وتعالى أراد بنا أن يصلى على الجميع بصلاة وهيئة وكيفية واحدة كله لو اللي قدامك فرعون هتصلي كده فرعون ايه هنصلي عليه ده لو كان مسلم انا اقصد فرعون في افعاله واعماله خلي بالك اذا كان اللي قدامك عظيم من العظماء دي صلاته رجل فقير من الفقراء دي صلاته عالم جليل هتصلي عليه كده اه اصل برضو الواحد لما يلاقي شخصية عظيمة كلنا بنحبها هنقف نصلي ممكن اه ندعي باخلاص لانه يستحق كده بس ممكن نطول في السجود شوية نطول في الركوع شوية فربنا سبحانه وتعالى قال لنا وأنزل لنا بوحيه إلى رسول الله كيفية الصلاة تكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم بعد ذلك تكبر وتصلي على رسول الله بالنصف الثاني من التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصيغة ثم بعد ذلك تدعو للمتوفى وبعد ذلك تدعو للمسلمين ولنفسك بالرحمة إن من ضمن المواضع التي صلى فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة بعض العلماء وقفوا عند ذلك عند كتابة الرسائل والخطب والإرسال للناس يعني تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة على المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام قلنا لها فوائد كثيرة هتنفعك في الدنيا والآخرة هعد لك منها شوية وهضرب لك مثال عملي وعقب عليه لأن عاوز أعقب عليه اسمع بسرعة كده وأنا بقول لازم تصلي على النبي محمد الحبيب الرسول إن في صلاتك على رسول الله امتثال لأمر الله عد معي حصول عشرات الصلوات من الله على المصلي ما تصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يرفع الله لك عشر درجات إن صليت شوف كم عشرة رفعت فيهم النهاردة يمحو الله عنك عشر سيئات أو خطايا ارتفع ونظف اللهم صل على النبي يرجى إجابة الدعاء بيبقى فيها رجاء وبتبقى يعني أقرب للاستجابة إنه سبب لغفران الذنوب سبب للشفاعة سبب لكفاية الله للعبد همه أنها سبب للقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سبب لقضاء الحوائج صلي اللهم صل على النبي محمد أنها سبب لصلاة الله والملائكة على العبد الله يصلي علي وعليك إن صليت على رسول الله تخيل بقى أن ربنا قبل منك صلاة واحدة والله يا سعادتك في الدنيا والآخر لو ربنا قبل منك صلاة واحدة على رسول الله لأن ربنا هيصلي عليك عشر وصلاة ربنا إيه يا حبيبي صلاة ربنا عليك إيه رحمة وبركة ورفعة وخير فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حبيبك النبي محمد نذكرك سلعم محمد العطر وشذاه هتصلي سلعم محمد ذراع الشاه هتصلي سلعا محمد الجذع لما بكى الجذع بيحن للنبي ما تصلي سلعا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه لما طلع في الإسراء والمعراج برضو لازم تصلي اللهم صل على النبي محمد سلعا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه مين اللي سمع زي اللي سمع النبي برضو عاوز تصلي صلي شغل العداد هل سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه كفاه أن الإله أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله كفاية احنا لو قلنا بس كده كفاية إنها سبب لطيب المجلس المجلس بيبقى نتن من غير الصلاة على النبي محمد اللهم صل على رسول الله تنفي عن العبد البخل هتبقى كريم من غير ما تدفع ولا مليم ترمي صاحبها وتدفعه على طريق الجنة واللي مش هيصلي هيخطئ طريق الجنة من ضمن فوائد الصلاة على النبي أنها سبب لتمام الكمال الكلام أنها سبب لتمام الكلام لأنك بتبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله أن الصلاة على النبي سبب لكثرة الأزواج في الجنة أنا عارف أن بعض النساء مش هيصلوا على النبي في اللحظة دي لا كله يصلى على النبي كثرة الأزواج للرجال ووالله لو وقفنا عند نعيم المرأة في الجنة أقول ماذا مش عاوز أعقب بشيء لإن كتب لي نوحد الله ونصلي على رسول الله أنها نور الصلاة على النبي نور تنصر بسبب من الله على الأعداء وتطهر القلب من النفاق والصدأ أن الله جل وعلا يقول لمن صلى على النبي محمد وأنت صلى الله عليك أو الملائكة تقول ذلك ولك بمثل تخيل أنت تقول اللهم صلي على سيدنا محمد مثلا الملائكة تقول لك ولك بمثل يبقى أنت بتصلي على النبي والملائكة بتدعي لك أن ربنا يصلي عليك يا سلام شفت الجمال إنها سبب لدوام محبة النبي يفضل النبي يحبك صلي اللهم صل على سيدنا محمد إنها سبب لعرض اسمك على رسول الله يا فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان يعرض اسمك قدام النبي إيه رأيك ما تخلي النبي يحبك ما احنا كلنا بنحب النبي بس يا ترى حبيبنا النبي بيحب مين أسأل الله أن يحبنا جميعا أنها سبب للثبوت على الصراط وعدم زل الأقدام والجواز على الصراط سبب من الأسباب أنها أداء لقليل مننا احنا لكنها من قبل الله فيها الخير كله أداء مننا لقليل مما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لنا يكفي أن أنا وأنت مسلمين يكفي أن احنا مسلمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وصدقني اللي يكره الإسلام هيعمى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أنها متضمنة لذكر الله لأنك تقول اللهم صلي اللهم صلي خلي بالك على نبينا محمد أنها تمنع من العطش يوم القيامة بإذن الله سبب من الأسباب تمنعك من النفاق من عاوز يبقى خالص وقلب نظيف صلي على الحبيب قلبك يطيب يا أخي عاوز أحلف أحلف لك والله تصلي على الحبيب قلبك يطيب اللهم صل على سيدنا محمد أيها الأحبة الكرام هناك مثال جميل وقع لي شخصيا وعقب عليه البعض وأنا بتكلم عن كسبنا صلاة النبي والله كسبنا صلاة النبي غصب عن الدنيا كلها وبرضا الدنيا كلها اللي يرضى كسبنا صلاة النبي واللي ما يرضاش كسبنا صلاة النبي اسمع كده لله ضر من قال نور الهدى خير الورى نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرا طيب الوجود بلا مرى سامي الذرى عالي المقام صلوا على خير الأنام الطير في كبد السماء صلى عليه وسلما الطير في كبد السماء صلى عليه وسلما وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام صلوا على خير الأنام ولد الحبيب المصطفى سار الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا سار الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا فشذا بمولد الصفا وترنمت بيض الحمام صلوا على خير الأنام الله أكرم منزله وبخير وصف كمله وإلى البرية أرسل نورا وهديا للكرام صلوا على خير الأنام الله أكرم منزله وبخير وصف كمل وإلى البرية أرسل نورا وهديا للكرام فصلوا على خير الأنام حكاية عجيبة جدا كنت مرة بصلي العشاء في ليل من ليالي الشتاء المظلم وانا كنت صغير ما اعرفش حاجة اهو ما كنتش اعرف حاجة عشان العبارة اللي قلتها فان وافقت اهل السنة فانا وافق عليها وافقت ناس تانية ماليش دعوة انا كنت صغير اتبرأ من كل شيء لكن ليس الحكم دائما يكون على أهل السنة وإن وافق كلامهم كلام أهل بدعة في عبارة أو كلمة من غير قصد ما نحكمش عنهم أهل بدعة وأنا كنت صغير صغير سن وعلم وكان معانا مشايخ أساتذة بيعلمونا فكنا قاعدين في مسجد من المساجد في ليل الشتاء وبعد العشاء بساعة بعد أن المشايخ ختمت الصلاة وتدارسنا بعض كتاب الله خرجنا وبعد ما خرجنا شيخ من المشايخ كبير السن كده عنده حوالي يجي 70 سنة لحية بيضاء وثياب بيضاء حاجة جميلة كده قال لي بقول لك ايه بقول لكم ايه ما تيجي نزور اخ لينا مسافة بينا وبينا حوالي 5 كيلو ومفيش عربيات والدنيا بتمطر ولازم نروح نشوفه فقلت له انا مش هاجي معاكم العزيمة بتاعته قليلة والايمان بتاعه قليل وانا صغير وفاهمي على قدي فقال لي لا ده انت اول واحد هتيجي فمشينا سوا حوالي 8 او 7 فعشان يرضيني عامل زي اللي بيجي يدي العيل صغير بونبونايه يرضيه قال كل واحد يقول آية أو حديث أو طرفة أو يدعي وإحنا ماشيين عشان ربنا يبلغنا خمسة كيلو عالم وأنا ماشي في الطريق فقالوا لي فليبدأ أصغرنا سنا فأصغرنا سنا ده أنا رايح غصب عني فقال لي ادعي يا شيخ فدعيت بيقول لي يا شيخ مجازا يعني قلت اللهم أسألك صلاة على النبي بها الأرض تطوى وبها الأقدام على السير تقوى وبها القلوب تزداد تقوى ما المسافة بعيدة وأنا لسه بخلص الدعاء يا مولانا لقيت عربية شرطة واقفة قدامنا في قلب الصحراء فقال دعيت يا فالح دعيت يا مولانا يا ريتنا ما خليناك تدعي اللهم أسألك أنت أن توفقني لصلاة على النبي بها الأرض تطوى وبها الأقدام على السير تقوى وبها القلوب تزداد تقوى هي توافق توافق أهل السنة فلسه بخلص هما بيأمنوا لقيت عربية شرطة قالوا رايحين فين يا مشايخ في ليل الشتاء وليل الشتاء طويل رايحين فين قلنا لهم والله يعني انا ما طبعا عمال اتلجلج فالشيخ كبير السن ده بص له كده لحيه بيضة وثياب بيضة بيقول له ايه نزور اخا لنا في الله فرحت شدد الثياب بتاعته ده وقت اللغه العربيه يا حبيبي ده بيقول لك بوكس اهوت ده لغه عربيه دلوقتي قال اسكت يا شيخ اعتز بلغتك فقال بالليل وبعد العشاء بساعه والدنيا بتمطر ومفيش سيارات وماشيين كده اركب ركبنا يا عم فقعدنا ثلاثه هنا واربعه هنا فالشيخ الكبير السن بيبص لي كده وبيتعجب ويقول لي ايه دعيت يا اخويا ادعي ورايا بقى يا شيخ ايمن قلت له ادعي يمكن ربنا يفرج قال لي قول اللهم أسألك صلاة على النبي بها الأرض تطوى قلت له أمين قال لي وبها الأقدام على الضرب تقوى قلت له ليه قال لي ما هناكل علقة يا حبيبي ادعي ادعي بعد حوالي 4 كيلو لقيت العربية وقفت فنزل اتنين محترمين من قدام كده وقال لي يا مشايخ هنا المكان بتاعكم المكان الوقت الوحيد اللي رديت لي قلت له ايوه هو هنا فالشيخ قال لي لا ده لسه كيلو يا عم الحاج قال له كيلو ايه قلت له انزل ما نشوفهم صحيح هيصدقوا في المسألة فنزلنا فلما نزلنا الراجل بص لنا بمنتهى الادب والاحترام وقال ايه بالليل بلاش والمطر نازل وبعدين يعني انتوا ماشيين ما شاء الله كلكم بلحيه وبتاع يعني روحوا اعملوا زيارتكم وحاولوا ترجعوا او تبيتوا عند الراجل بمنتهى الادب قلت سبحان الله بصلاة على النبي يطيب الله قلب هذا الرجل فالراجل بيقول لي خلاص بقى نبدا نكمل الكيلو فبيبص لي كده وبيضحك بيقول لي خلاص تدعي لنا بقى يا شيخ ايمن تاني قلت له لا ربنا سلمها المرة دي نسأل الله جل وعلا أن يعافينا جميعا وأن يحشرنا مع النبي عمالين يشاوروا لي يقولوا لي خلاص الوقت خلص لكن إن شاء الله هعمل معاكم فاصل لمدة أسبوع وأرجع لكم يوم السبت إن شاء الله وأسأل الله جل وعلا العفو والعافية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh